إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد ذكرنا في الجمعة الماضية خبر أبي سفيان لما خرج تاجرا إلى الشام مع رفقة له من قريش وكان قد وصل كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هرقل أرسله مع دحية الكلبي فلما قرأ هرقل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجاله أن ينقبوا في جنبات مملكته عن أي رجل يمت بسبب لهذا الذي يزعم أنه نبي فقلبوا البلاد فقلبوا البلاد ظهرا لبطن حتى عثروا على أبي سفيان ومن معه بغزة وجيء بهم فقال هرقل أيكم أقرب منه نسبا فقال أبو سفيان أنا أقربهم نسبا قال ولم يكن في الركب من عبد مناف أحد غيري فأجلسه بين يديه وقال للذين معه اجلسوا خلف ظهره وإني سائل هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه وبدأ هرقل يسأله الأسئلة العشرة وهذه الأسئلة تدور حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحول أتباعه وحول أوامره وعن الحال التي تكون بينه وبين أعدائه وكانت أكثر الأسئلة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له فسأله عن نسبه صلى الله عليه وسلم فقال أبو سفيان هو فينا ذو نسب قال هل قال هذا القول أحد قبله قط قال لا قال فهل كان من آبائه من ملك قال لا قال أأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم قال بل ضعفاؤهم قال يزيدون أم ينقصون قال بل يزيدون قال هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه قال لا هذه هي الأسئلة الثلاثة المتعلقة بأتباع النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن وصفهم وسأل عن زيادتهم أو قلتهم وسأل عن ارتدادهم لما قال له أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم قال بل ضعفاؤهم فأجاب أبو سوء فأجاب هرقل بعد ذلك قائلا وهم أتباع الرسل فتلك صفة كاشفة لا بد من الوقوف عندها لماذا أتباع الرسل يكونون من الضعفاء ويكونون أكثر الناس استجابة لأن الله تبارك وتعالى بين المانع من قبول الحق في كلام واضح ناصع قال كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى فهذه بداية الطغيان وبابه أن يستغني المرء أن يكون ممتلئا لا يحتاج إلى أحد لماذا حرم الله عز وجل على من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أن يدخل الجنة لأنه لا يجوز لأحد أن يتكبر على الحقيقة إلا الله فهو وحده المستغني على الحقيقه وكل من عداه مفتقر إليه سواء كان مسلما أم كان كافرا لا يستغني أحد قط طرفة عين عن ربه فما معنى أن يستكبر رجل يدخل الخلاء في اليوم عدة مرات أما يستحيي وهو كليف متحرك إن أبا بكر رضي الله عنه كان يقول إني لأستحيي من الله من كثرة ترددي على الخلاء وكان إذا خرج إلى الخلاء خرج متقنعا فالذي يريد أن ينتزع هذه الصفة من البشر مفتري مستحق للعذاب فالاستغناء هو سبب الطغيان ولذلك وصف الله عز وجل الأشراف في القرآن بالملأ إذا نظرت إلى كلمة الملأ في القرآن لا تراها إلا مع المكذبين الملأ مأخوذة من الامتلاء مملوء شرفا ومالا وعزة ولا يحتاج إلى أحد وطبعا دي من مظاهر العظمة وكما قلت إنما تنسب لبني آدم على سبيل التنقيص لأنها ليست لهم وإلا فإن الله عز وجل أخبرنا أنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حرس السماء وجعل رجوما فيها للشياطين قال عز وجل لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب وقال ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون بالملائكة والسماوات والعظم والأبة هو ده المعالم والملكوت الذي يوصف بالملك لإشارة إلى العظم إنما في بني آدم ما يوصف الملأ إلا مع المكذبين وانظر إلى أول نبي أرسل وهو نوح عليه السلام لما دعا قومه إلى الله عز وجل بما أج- بما أجابوه قال الله عز وجل فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين فوصفوا أتباع نوح عليه السلام بأنهم أراذل والمقصود بالأراذل هم الضعفاء أصحاب المهن إنما الملأ دول هم الذين بيدهم المال والشوكة وهم حاشية كل ملك هم دول الملأ أكثر الناس جعجعة وأعظم الناس فرارا عند الملمات أما أنهم أصحاب المال فخذ مثلا قول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله وبعدين ذكر الله عز وجل طرفا من كلامهم فلما قال لهم نبيهم إن الله بعث لكم طالوت ملكا واختاره واصطفاه بما كان جوابهم أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالم- بالملك منه ولم يؤت سعة من المال وموسى عليه السلام لما دعا على قوم قال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا دول أصحاب المال وأصحاب الشوكة إنما موسى عليه السلام وصف الله عز وجل أتباعه بأنهم ذرية فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنه أنت عارف الذرية عندما تطلق يقصد بها الولدان كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة مقتولة في غزوة من الغزوات فأنكر ذلك فقالوا يا رسول الله إنها كانت معهم فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله ما كانت هذه تقاتل ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والذرية فعندما تسمع هذا ال- هذه الآية ما آمن لموسى إلا ذرية إشارة إلى شدة ضعفهم حتى صاروا كالولدان لا يستطيعون دفعا ولا نصرا والملأ هم الحاشية حاشية كل ملك لأنهم منتفعون إنما اقتربوا ليزدادوا غنى ويزدادوا وجاهة ويزدادون شوكة مثلا آه، بلقيس يعني لما وصلها كتاب سليمان عليه السلام إنما استشارت الملأ ماذا نفعل ملأ من الناس كبار يوسف عليه السلام وهو في السجن لما رأى الملك الرؤيا ما استشار إلا الملأ فالملأ هم الأغنياء هم أصحاب الشوك يستطيع بجرة قلم أن يشردك في جنبات الأرض وأن يقطع رزقك يقطع عملك أصحاب شوك لذلك عندهم من البطر والصد عن قبول الحق ما ليس عند الضعفاء وحتى في الأموال لما تنظر إلى حقيقة أموالهم تجد فيها نفاس وفيها رفعة قال صلى الله عليه وسلم الكبر والبطر في أهل الخيل والسكينة والوقار في أهل الغنم فانظر إلى الفرق بين الخيل وبين الغنم ترى تباينا حتى في وصف المال عنده الفقراء ليس عندهم شيء يبكون عليه بسبب الحاجة تجده ذليلا قريبا يعني النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر يوما ثم بعد صلاة الفجر احتف به المسلمون والتفوا حوله على غير العادة فلما رآهم يفعلون ذلك تبسم وقال عله بلغكم أن أبا عبيدة جاء بمال من البحرين قالوا نعم يا رسول الله قال أبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم إنما أخشى أن تبسط لكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما أهلكت من سبقكم كل الفوضى الموجودة في أي مجتمع من المجتمعات سببها الملأ فهرقل هنا يسأل أبا سفيان أأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم قال بل ضعفاؤهم وأنت إذا تأملت سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم لوجدتها كما وصفها المقداد بن الأسود وصفا دقيقا وخبر المقداد هذا رواه الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد بسند صحيح عن جبير بن نفير رحمه الله قال كنا مع المقداد بن الأسود فمر به رجل فقال طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لوددنا أننا رأيت الذي رأيت قال فغضب المقداد فتعجبنا والرجل ما قال بأسا كلام جميل طوبى لهاتين العينين فقال المقداد لما يتمنى أحدكم مشهدا غيبه الله عنه إن قوما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبهم الله على مناخرهم في جهنم لو شهد أحدكم هذا المشهد لا يدري ماذا يفعل فيه ربما يكفر ربما يكون عدوا لله ورسوله ثم قال له أو قال للذين يجلسون معه أولا تحمدون الله عز وجل أنكم خرجتم لا تعرفون إلا ربكم فتصدقون ما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم قد كفيتم البلاء بغيركم والله لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أشد حالة بعث عليها نبي قط بعث إلى قوم ما يرون دينا أفضل من عبادة الأوثان وجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل وفرق به بين الوالد وولده وهذا الذي أنكره المقداد أنكره حذيفة بن اليمان أيضا رضي الله عنهما ففي سيرة ابن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي أن رجلا من أهل الكوفة قال لحذيفة يا أبا عبد الله رأيتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحبتموه قال نعم قال كيف كنتم له فقال والله لقد اجتهدنا فقال له يا أبا عبد الله لو كنا مكانكم ما تركناه يمشي على الأرض ولحملناه على الرؤوس فقال له حذيفة يا ابن أخي أكنت تفعل ذلك ثم ذكر له واقعة رواها مسلم في صحيحه وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حصلت غزوة الأحزاب غزوة الخندق وكان الجو وقتها شديد البرودة وصفه حذيفة بقوله كان ريحا وقرا قر شدة البرد وهو أحد نفسين لجهنم كما قال صلى الله عليه وسلم إن جهنم استأذنت ربها أن تتنفس نفسين قالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لي بنفسين فهي تتنفس مرة في الصيف ومرة في الشتاء فأشد ما يجده العباد من حر الصيف هو ده نفس جهنم في الصيف وأشد ما يجدونه من البرد هو ده نفسها في الشتاء في هذا الوقت تنفست جهنم حتى أن حذيفة قال كما في بعض الروايات خارج مسلم كان الواحد منا يحفر لنفسه في الأرض يلتمس الدفء ومن علم جلد الصحابة وصبرهم على الحركة في مكة مع هذا الحر الشديد يعلم كيف كان حجم البرد يدفن النفس في الأرض فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعرف ماذا يفعل أبو سفيان ومن معه فأراد أن يرسل عينا جاسوس فقال أيكم يأتيني بخبر القوم وهو معي يوم القيامة ولا واحد تحرك ده بيقول يكونوا معي في الجنة والصحابة كانوا يتقاتلون على أدنى من ذلك إذا قيل إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحدهم ماذا تفعل وتكون معي يقتل نفسه ومع ذلك ما قام أحد حتى كرر هذا النداء ثلاث مرات وكل ذلك لا يستجيب له أحد فقال قم يا حذيف قال ولم يكن بد من طاعته إذ سماني باسمي فقال ائتني بخبر القوم ولا تزعرهم علينا قال فمشيت فمشيت كأنني أمشي في حمام ذهب البرد عنه ببركة الطاعة ذهب إلى هناك وجد رجلا يصطلي بالدفة وظهره إلى النار علم أنه أبو سفيان أخرج سهما يريد أن يضربه قال ولو ضربته لأصبته لكني تذكرت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم علي قال فرجعت فأخبرته خبر القوم ثم قررت رجع له البرد مرة أخرى بعدما أدى مهمته قال فأعطاني عباءته فتدثرت بها فنمت حتى أصبحت فجاءني فأيقظني وقال قم يا نومان ده مثال حذيفة بن يمان يزجيه لهذا الذي يقول له قصرتم في حق النبي صلى الله عليه وسلم والله لو كنا مكانكم لحملناه على الرؤوس فينسب الصحابة إلى التقصير في نصرته وفي القيام بحقه صلى الله عليه وسلم أعطاه مثلا لعل هذا المتبجح لا يستطيع أن يقوم مقام حذيفة في هذا فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وقد استقر في وجدان الناس عبادة الأوثان فلما جاءهم وفرق جماعتهم قاموا كلهم يرمونه عن قوس واحد تنظر إلى كلام ابن مسعود رضي الله عنه وهذا رواه الإمام ابن ماجة وأحمد بسند حسن وصححه ابن حبان والحاكم فقال أول من أسلم سبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وبلال وصهيب الرومي والمقداد بن الأسود ده ابن مسعود يعطي تقريرا يقول أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بقومه وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه وأما سائر هؤلاء فإن المشركين عذبوهم وألبسوهم أدراع الحديد وألقوا بهم في الشمس وشمس مكة تغلي منها الدماغ وأنا أبين لك شدة الحرارة بتاعت مكة في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال في صلاة ما صلاة الأوابين موعدها حين ترمض الفصال يعني بتوقيتنا مثلا بتكون في حدود الساعة تسعة أو عشر صباح في هذا الوقت الدنيا كلها بتشتغل والناس في متاجرهم ومزارعهم وصناعاتهم ووظائفهم فقل من يعبد الله عز وجل في هذا الوقت عشان كده دي صلاة مخصوصة اسمها صلاة الأوابين طيب موعدها يحدده النبي صلى الله عليه وسلم قال حين ترمض الفصال الفصيل ابن الناقة الذي فصل عنها فطم الخف بتاعه بيبقى طري فلا يحتمل حرارة الرمل في يمشي يتنطط ما يعرفش يقف ده الساعة تسعة وعشر فصيل لا يستطيع أن يثبت بقدميه على رمضاء مكة دول كانوا يلبسوهم أدراع الحديد بذلة من حديد ويرميه في الشمس عشان الحديد يكويه قال فكل أجابوهم على ما أرادوا إلا بلالا هانت عليه نفسه في الله فأسلموه لغلمان مكة يمشون به في الشعاب يلعبون به وهو يقول أحد أحد فأنا أريد أن أقف معك على الذي منعه الله بقومه ماذا فعلوا فيه حتى تعلم ماذا فعلوا بالذين ليس لهم عشيرة فانظر مثلا ماذا فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الصحابة سألوه سؤالا واحدا أو سئلوا سؤالا واحدا عائشة رضي الله عنها سألته سؤالا مباشرا وسئل عبد الله بن عمرو بن العاص وسئلت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عن الجميع السؤال الآتي قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من أحد قال نعم لما ذهب إلى ابن عبد يليل ابن عبد كلال في الطائف وذهب ليستنصر به قال فما أجابني فرجعت وأنا مهموم فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب وهذا مكان يبعد عن مكة عدة كيلومترات عن الطائف عدة كيلومترات قال فرفعت بصري إلى السماء فإذا سحابة أظلتني وإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال يا محمد إن الله سمع ما قال لك قومك وما ردوا به عليك وقد أرسل معي ملك الجبال قال فناداني ملك الجبال وسلم علي وقال يا محمد إن ربك أرسلني إليك لتأمرني بما شئت فيهم لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين والأخشبان جبلان عظيمان بمكة كان المشركون قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن كنت تزعم أنك نبي فباعد بين الأخشبين حتى نزرع إن مكة ضيقة والأخشبان جبلان قريبان خلاص وسع ود ده الشرق وود ده الغرب وتبقى الأرض منبسطة نزرع ونبني فقال سبحان الله هل كنت إلا بشرا رسولا سبحان ربي فقال لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين قال لا بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله ولا يشرك به شيء عبد الله بن عمرو بن العاص وهذا الخبر رواه الإمام أحمد في المسند بسند جيد من حديث محمد بن إسحاق ولعله في سيرة ابن إسحاق عن عروة بن الزبير سأل عبد الله بن عمرو قال له هل تذكر أشد يوم مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال اجتمع كفار قريش في الحجر وقالوا والله ما صبرنا مثل الصبر على هذا الرجل عاب آلهتنا وفرق جمعنا وسب آباءنا فبينما هم يتكلمون إذ اطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى فاستلم الركن ثم طاف حتى إذا أتى عليهم غمزوه كاهن شاعر مجنون فقال عبد الله بن عمرو فرأيت ذلك في وجهه تغير وجهه لما سمع هذا السب لكنه مضى يطوف فطاف حتى إذا أتى عليهم غمزوه فلما طاف الثالثة وقف عليهم فقال تعلمون يا معشر قريش والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح وأشار إلى حلقه قال فلما سمعوا كلمته سكتوا كأن على رأس كل رجل طائر وقع وإنما يقال على رأسه الطير إذا كان ساكنا مثل هذه الاسطوانة لا يتحرك لأن الطائر يفزع إذا رأى أي حركة يطير ولا يثبت الطائر إلا على شيء ساكن قال فلما سمعوا كلمة كلمته أخذتهم فألانوا له القول حتى قال له أبو جهل مهلا يا أبا القاسم امض راشدا يا أبا القاسم ما كنت جهولا يا أبا القاسم فلما كان من الغد جاءوا في الحجر وجعل بعضهم يلوم بعض قلتم فيه أمس كذا وكذا فلما واجهكم بما تكرهون ألنتم له القول فتحمسوا وامتلأوا غيظا أول ما شافوا النبي عليه الصلاة والسلام قاموا إليه جميعا قومة رجل واحد وخنقوه خنقوه بتلابيبه فجاء أبو بكر وكان لا يفارقه يجري وجعل نفسه بينه صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء وهو يبكي ويقولون أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وفي مسنى وفي مصنف ابن أبي شيبة من حديث عمرو بن العاص والد عبد الله في هذه الواقعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يعني سألوا برضه عمرو بن العاص عن أشد يوم رآه على النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يصلي فأبو جهل وضع ثوبا في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وجذبه جذبة حتى جثى بها على ركبتيه واجتمع الناس حوله قال عمرو حتى قلت انه لمقتول فجاء ابو بكر وخلصه ايضا حافظ بن حجر يقول ان دي كلها وقائع متعدده راه عمرو بن العاص مره وراه عبد الله بن عمرو بن العاص مره وراته اسماء مره القصه واحده ومتعددة وفي كل مرة أبو بكر يخلصه ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ده رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي منعه الله بقومه فما بالك بمن دونه ممن لا يملك طولا ولا حولا والعجيب المدهش أنهم يزيدون طب لماذا يزيدون ده المفترض أن هذه الصورة القاتمة تجعل أي إنسان يفكر ألف مرة قبل أن ينتمي إلى هؤلاء ويصبح غرضا لأهل الشوك لكن تحت زيادتهم معنى آخر أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأيضا من أنواع الأذى التي مني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه من حديث عبد الله بن مسعود وهو في الصحيحين ورواه مسلم من حديث أبي هريرة أن أبا جهل قال أيعفر محمد جبهته بين ظهرانيكم قالوا أجل قال والله لأطأن عنقه ده حديث أبي هريرة اللي هو في مسلم فلما رآه أبو جهل يسجد ذهب إليه ليدوس عنقه برجله فلما اقترب منه إذا هو يفعل هكذا هكذا يرجع إلى الخلف وهو يدفع بيديه شيئا والملأ ينظرون فقالوا ما لك يا أبا الحكم قال إن بيني وبينه لخندقا من نار رأيت هولا وأجنحة فقال صلى الله عليه وسلم والله لو اقترب مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود قال كنت عند البيت والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقال أبو جهل أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيأتي بفرته فيضعه على ظهر محمد وهو ساجد السلا اللي هو موضع الولد من البهيمة اللي هو المشيمة في النساء فانبعث أشقاها عقبة بن أبي معيط أتى بسلا الجزور وفيه الفرث والكلام ده وضعه على ظهره فلم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم وظل ساجدا قال ابن مسعود فلو كانت لي منعة لمنعتهم لكن ابن مسعود لم يكن له منع لم يكن له قبيلة ولا أسرة ولو اقترب لقتلوه فبعض الناس أخبر فاطمة رضي الله عنها فجاءت وهي جارية صغيرة تجري حتى أزالت هذا من على ظهره صلى الله عليه وسلم وأقبلت على المشركين تسبهم أول ما عقبة بن أبي معيط وضع الفرس على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا يتضاحكون حتى جعل بعضهم يميل على بعض كتر بقى الكركرة مبسوطين خالص على الآخر يعني فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته دعا عليهم ثلاثة قال ابن مسعود وكان إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاثا قال اللهم عليك بقريش قال فلما سمعوا دعوته ذهب عنهم الضحك وخافوا اللهم عليك بأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط أمية بن خلف سماهم فما سمى واحدا منهم إلا قتل في بدر لما المستضعفين لما يرى المستضعفون رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبه نسبه يؤذى هذا الإيذاء أفلا يهون عليهم ما يرون نعم يهون هذا هو الذي ثبتهم ما رأوه قط في حالة تباين حالتهم أنا سمعت مرة بعض الخطباء وهو بيتكلم عن الدنيا والاستحواذ على الدنيا وضروري المسلمون يكون المسلمون يكونوا أغنياء ولا مانع أن يتمتعوا بالطيبات ثم قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان موجودا عندنا الآن لركب السيارة المرسيدس أي أيوة والله كده هذا رجل لا يعرف من هو رسول الله أبدا ولا قرأ سيرته قط لقد كان أقلهم وأدناهم في المعاش أيأمرهم بأن يتقللوا من الدنيا وهو يركب المرسيدس طب والفقراء الغلابة الذين لا يجدون قوت يومهم ألا تنكسر قلوبهم لما يروا الأسوة والقدوة يعيش في رغد من العيش وهم يعيشون في الضنك لقد كان يوصي دائما أن يكون قدر قوة القوي في الجماعة على قدر ضعف الضعيف لما جاءها عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قوم قال أنت إمامهم واقتد بأضعفهم ومسألة الجوع وان هو كان يجوع مثلهم هذه مسألة متواترة جابر بن عبد الله وما بيحفروا الخندق كما في الصحيحين قال اعترضتنا كدية عظيمة لا تعمل فيها المعاول بيفحروا في الخندق لقوا صخرة كسروا فيها بالفوس لا تنكسر قال لك خلاص حلها الوحيد أن يكسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جابر فجئته فقلت يا رسول الله كدية عظيمة لا تعمل فيها المعاول قال فقام أرى في وجهه أثر الجوع وقد ربط الحجر على بطنه قال وظللنا ثلاثة أيام ما ذقنا فيها ذواقا لم يأكلوا في خلال ثلاثة أيام يحفرون الخندق فيه ولما دعاه جابر لطعام عبارة عن جدي صغير وصاع من شعير وقال له جابر تعال أنت وبعض أصحابك لأن الطعام قليل ما استطاب ذلك قال إزاي كيف يذهب هو وأربعة خمسة يأكلون جديا وهؤلاء الألف يحفرون الخندق وهم جياع دي تيجي ازاي قال جابر فلم يرعني إلا وهو يصرخ يا أهل الخندق هلموا قد صنع لكم جابر طعاما وحديث أبي هريرة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءته صدقة أعطاها لأهل الصفة جميعا لم يرزقهم منها شيئا وإذا جاءته هدية شركهم معه كان يجوع معهم ويعرى معهم ويسير على قدميه معهم لذلك كان محله في سويداء القلب أنا كلما طالعت سيرته صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه معه دائما يخطر على قلبي وعقلي قول أنس لقد رأيت يومين اليوم الأول يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا قال أضاء منها كل شيء دنيا نورت لما دخل وشهدت يوم مات فدفناه فأظلم منها كل شيء أنا عايز الواحد منكم وهو جالس يتخيل حجم المصيبة والغربة التي شعر بها الصحابة يوم دفنوه صلى الله عليه وسلم ورجعوا ينفضون أيديهم كما قال أنس ما انتهوا من نفض أيديهم من تراب القبر قال حتى أنكرنا قلوبنا مش مصدقين الموضوع حصل بيننا وبين القلوب وحشة ثم يرجعون إلى الحياة بدونه أي واحد يقع في ملمة ولا في ورطة ولا في مسألة كان هو المفزع صلى الله عليه وسلم فالذي يصبر على هذا الأذى ويثبت ولا ينكل ولا يتغير ولا يبدل مع نسبه وحسبه أفلا يكون هذا من أعظم عوامل التثبيت لمن دونه من الفقراء والضعفاء والمساكين كل الأنبياء كانوا كذلك ما نكلوا ولا بدلوا ولا غيروا لذلك الذي كان يتبعهم لا يفارقهم مهما كان يرى من الأذى لا سيما وهؤلاء الأنبياء معهم الوحي ويقولون لهم إن صبرتم لكم الجنة وهذا كان من أعظم الحافز للصحابة رضي الله عنهم أو لأتباع الأنبياء عموما وكان عاملا قويا مهما لثباتهم وللبحث صلة بعد الصلاة إن شاء الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد نرجع إلى أتباع الأنبياء قلنا إن أتباع الأنبياء هم الضعفاء ومش معنى الضعفاء يعني اللي هم جلد على عظم لا الضعيف أي المسكين مكسور القلب ليس عنده شيء يقاتل دونه وكما سمعتم كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كل الشر الموجود في العالم سببه التنافس على الدنيا والعجيب يا أخي أن أية لذة في الدنيا يكون أصلها الحرمان وده شيء غريب كل لذة وده يدل على حقارتها فعلا كل لذة في الدنيا مبنية أصلا على الحرمان ليه بيفرح جدا انه مثلا بنى فيلا لانه كان محروما ظل سنوات طويلة يتمنى انه يبني الفيلا دي خلاص يستمتع بطعام يستمتع بشهوة ما استمتع بها الا لانه كان محروما منها فدنيا حلاوتها مبنية على الحرمان أي خير فيه فهؤلاء استراحوا الضعفاء استراحوا تجد بينهم آصرة وتجد بينهم محبة وأنا تعرف بعض إخواننا زمان لما كانوا يعني بيكملوا عشاهم نوم كانوا حبايب وبعدين بدأوا يتاجروا بقى في تجارات شتى وقسموا البلد زي الشحاتين انا اخد غرب البلد وجنوبها وانت تاخد شرقها وشمالها ما توزعش بضاعتك في المكان ده علشان احنا برضه في الاخر بنصب في ايه بنصب في معين واحد ضبط احدهما متلبسا ببيع بضاعة في شرق او في غرب او جنوب او شمال يا سلام على طول قامت الدنيا واستدعيت تعال عشان تحقق في الموضوع ايه يا جماعه الموضوع قعدت اسمع اسمع وانا اضرب كفا بكف انا عارفهم وعارف انهم كانوا غلابه مش لاقيين ياكلوا بعدين الدنيا مشيت وبقى معاهم فلوس والكلام ده اول ما تقع تحصل بينكم مشكله تجيبوني علشان اقعد واقعد اذكركم بالله ويا اخي ما كانش يقصد وما يمكن وهو ماشي ما يعرفش شرق من غرب احنا يعني في عالم الله المستعان ممكن يكون عايز يروح البيت يقوم رايح كده اهو فممكن يكون راح يبيع يعني ما يقصدش وبتاع والكلام جبت كل اللي اعرفه من مسائل الاعتذار والتورية والتمريض والبتاع والكلام ده وبعدين آل المآل في النهاية إلى القطيعة التي استمرت عشر سنوات الفقر ده هو الذي يجمع الشم عشان كده ربنا تبارك وتعالى جعله للفقراء قلما يوجد غني شاكر قليل أوي وأنا لابست الأغنياء وعرفتهم مأثر في كل حاجة ومتصور إن هو لو يعني دفع قرشين كده للفقراء يبقى كده عمل اللي عليه لا والله فقر أسلم للقلب وبعدين لا أقاتل في الدنيا على شيء يقاتل على البرش لا ياخدوه الأوضاع على البرش إيه اللي يحصل في الدنيا فانشغلوا بالله لكن اللي ينشغل بالدنيا ده يبقى نسي نفسه نسي نفسه يبقى ينسى ربه تبارك وتعالى شوف قوم نوح أول من ألصق تهمة الرزالة بأتباع الرسل الرذالة والنذالة دي كلها ايه مترادفات للكلمة قالوا له وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا أصحاب الصناعات الخسيسة اشتغل خياط يعني في بعض الحديث الموضوع يعني اللي ورد التفسير آلي قال لك كانوا شغالين خياطين وكانت دي مهنة محتقرة آنذاك يعني حائك او او حلاق او الحاجات اللي اللي كانت مستقذره انذاك يقول لك هم دول البتاع اقعد معاهم والكلام ده نفس القصه كانت موجوده مع القرشيين لما يعني ها لانت قلوبهم كده شويه عايزين يسمعوا كلام من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له بس الجماعه الجماعه اللي هم لابسين مزيد دول واللي مليانين امل دول ما يكونوش موجودين من العالم اللي في نفس المجلس ونزل عبس وتولى أن جاءه الأعمى يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم علشان المسألة دي وإنما رجى أن يكلمهم صلى الله عليه وسلم ويفرد لهم مجلسا لأجل أن يؤمنوا ومش عايز منهم حاجة ولا عايز أنهم يرضوا عليه ولا الكلام ده إنما إذا كان هذا سبيله إن أنا أنفرد به الواحد وأديله خلاص أديهوله فعاتبه ربه تبارك وتعالى انه نحى الفقراء جانبا هو هم دول الرجاله بتوعك ولا ما عليك ان يؤمن يروح في كاز حتى لا يضر الله عز وجل ان يملا النار من امثال هؤلاء فيقول الذين هم اراذلنا بادي الراي يعني اناس تافهون هذه معنى بادي الراي بادي الراي يعني يعني يتكلم على ما يبدو له خلاص ما ما يستطعمش المساله دي يعني زي ما بقول لك مدرس المفتش جاء اللي في, في مدرسه يفتش واقف ومدرس الرياضه وراه فقال له قوم يا ابني اتنين وتلاته كام فالواد مش عارف فالمدرس ورا المفتش المفتش مش شايف فقعد يعمل له كده قال له بطيخ ها ها هي دي اللي جت على بال يبقى بادي الرأي إيه جت كده معاه اي حاجة تبان له يقولها يعني ما عندوش تفكير ما بيتمهلش ما بيعملش حاجة تافه يعني عشان كده العلماء كانوا يقولوا ايه كان يقول لك العاقل لسانه من وراء قلب والاحمق لسانه امام قلبه العاقل تعرض عليه المسألة فيوم استطعمها فكر فيه أتكلم ما أتكلمش لا ما أتكلمش يسكت مين اللي وقف لسانه قلبه عشان أخر اللسان ورا الأحمق اللي هو بادي الرأي اللي يظهر له يقوله من غير ما يفكر في العاقبة ولا يشوف هيروح فين ولا الكلام ده على طول لسانه قلبه من لسانه بيتحرك مورط متحمس كده يا جماعه بيتخانقوا على مبلغ ايه يا جماعه انتوا بتتخانقوا على مبلغ ايه؟ انا ليا فلوس مش عارف إيه، خلاص عليا يا اخي خلاص اشهدوا يا جماعه انا هدفع المبلغ طب انت معكش حاجه طب ايه اللي ورطك يقول لك انا بس حبيت كانوا هيضربوا بعض وحبيت اسكته طيب ما انت حبيت تسكته ما انت ورطت نفسك وخلاص والمساله دي هتجيلك وهتروح تشهد ها ويعني اذا كان فقيها كده يروح يلم اموال الزكاه وبتاع ويقول لك اصل عليا حمل وعليا جعاله والكلام ده لازم ادفعها عليا حماله يعني قصدي مش جعاله حماله فيبقى ايه لما بقوله بادي الراي بقول له يعني اراذل اصحاب صناعات خسيسه وفي نفس الوقت تافهون طب ايه علامه تفاهتهم قال لك احنا اصحاب القرار يعني الجماعة الغجر دول كلهم يقدر واحد مثلا يفكر يعمل مشروع قومي لا يفكر مثلا يصدر اي قرار بمثلا ذبح كل الفراخ لا ما يقدرش يعمل الكلام ده ليه احنا كلامنا سيادي قرارات بايدينا والعزل بايدينا وكل حاجة بايدينا تمام يبقى لما يكون كل حاجة بايدينا ايه اللي بايديهم ما فيش بايديهم حاجة لأنهم أراذل وتافهون ولا يفكرون ادي ادي اول تهمة لاتباع الانبياء وفضلت التهمة دي ايه كل جيل يورثها للجيل اللي بعديه يقوم رامي بها ايه اتباع اي نبي يجي بعد النبي وهكذا فاحنا بقى بنقول ولنعتبر بالعصر الحاضر هذه الدعوة المباركة إلى الإسلام اللي ابتدأت من منتصف السبعينيات أو من أوائل السبعينيات يعني في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات لكن بدأت تظهر وتنتعش كده في حدود سنة 73 74 كده اللي هي العودة إلى النص العودة إلى الأصل الآراء كثيرة والدنيا زيطة على الآخر لا تعالوا نرجع للأصل عشان اختلافنا يقل وبدأ العلماء يرد الناس إلى الوحي قرآنا وسنة احنا هنقول المجتمع اللي احنا عايشين فيه ده عبارة عن جبل الجبل ده هو اللي فيه بقى الضلالات والاهواء والمخالفات والكلام ده وانت عايز تعمل جبل تاني نظيف فبتعمل ايه كل يوم تاخد طوبة من الجبل الكبير ده وتحطها هنا خلاص طوبة على طوبة بدأ الجبل ده يظهر صح هو لسه قليل قوي بالنسبة للجبل الأشم لكن مين بياخد من التاني الجبل ده هو اللي بياخد من ده يبقى ده مسيره يخلص ولا لا مسيره يخلص بس عايز وقت ادي اللي حصل يعني سنة مثلا 74 75 ما كنتش مثلا تشوف لحية واحدة وانا اذكر اللحية بالذات ليه لان اللحية عنوان اللحية عنوان يعني ممكن يكون واحد مثلا حليقه وكويس وتقي وبيصلي وقلبه رقيق والكلام ده وعنده مخالفة في المسألة مش هقول له انت مش مخالف لا انت مخالف في المسألة عاص لكن اشياء اخرى كثيرة عنده جميلة وحلوة تمام فاللحية دي عنوان فإحنا النهاردة لما ننظر إلى العنوان اللي هم بيقولوا إن الملتحين في مصر مثلا نص في المية نص في المية إزاي يعني يعني مثلا 74 مليون دول يعني ما يكملوش مثلا 400 ألف عجيب يا أخي كأنهم يخاطبون الصم البكم العم كأن الناس لا ترى ولا تعلم هذه الملايين دي مش نتاج بقى اللي احنا عمالين ناخد من الجبل ونحط طيب ايه اللي طول علينا المسافة يعني مثلا من سنة 75 لحد السنة لحد السنة دي 2006 يعني كام 31 سنة 30 سنة وشهرين مثلا أو 30 سنة 30 سنة جابت بتاع مثلا 5 6 مليون من 72 حاجة عظيمة جدا يعني حاجة ممتازة بالنسبة لعدد العلماء اللي شغالين هم العلماء اللي شغالين أنا لما بقعد أعدهم مثلا كده اللي أنا أعرفهم يعني لا يصلون إلى خمسين رجلا كل الدعاة الذين أعرفهم من مختلف المدارس والطوائف اللي هم الناس اللي كان لهم فعلا رصيد وكانت الجماهير بتحبهم وكانت الجماهير بتتبعهم ما يصلوش إلى خمسين خلاص وفي الزوايا خبايا انا لا يعني احقر احدا ولا اهمش دور احد لكن اتكلم عما اعرف واعد يعني خمسين واحد فقط يعني مثلا لو موجود خمسمية لو موجود ألف بدل ما عشرة بيروحوا يجيبوا عشر طوبات لا لو في ألف هيجيبوا ألف طوب خلاص يحطوها على الجبل ده فيوشك هذا الجبل أن ينهار ايه اللي خلاهم يعني يجوا ورا بعض كده ما انا قلت يزيدون في معنى المفترض انا لما اشوف بقى الجماعه الملا ماسك الضعفاء دول يرزع في الارض وينفخوا ويعلقوا ويضربوا والكلام ده يقول لك خلاص انا انا ايه اللي يوديني عند المصايب دي انا ابعد خالص ماليش دعوه لكن تبص تلاقي يا اخي عمال يزيد طب ايه يعني السر في الزياده دي السر في الزيادة دي ما عيرنا به كاتب كبير جدا وكان من العقوبة وأنا لا أقول شماتة يعني وكان من العقوبة له أن ظل سبع سنوات جثة هامدة لا يتكلم ولا يسمع ولا يرى سبع سنوات ومات لما كان يتكلم عن تدين المصريين عندنا هنا كان يقول تدين المصريين ده تدين فالصو ليه قال لك لان التدين بتاعهم ده سببه الحاجة والفقر طب وده يعير المرء به قال لك لا احنا عايزين تدين عن اقتناع يعني تقتنع برب العالمين خلاص يقوم بقى ايه نجيب من وراك فايدة لكن واحد وقع في ضائقة فعلم ان المفرج لها هو رب العالمين قال له خلاص يا رب انا رجعت وتوب قال لك ده بقى يبقى ايه يبقى راجل تاجر ايمان التجار سبحان الله رجل يعلم أن ضائقته لن تنفرج إلا إذا رجع إلى رب يعير بهذا هو ربنا سبحانه وتعالى جعل المصائب والأمراض وحطها على العباد عشان إيه مش عشان يرجعهم أيوة عشان يرجعهم فيقوم يعير بهذا لا قرأ قرآن ولا عرف سنة ولا قرأ سير الصحابة ولا قرأ حتى في حياة الأمة ولا حتى في أغوار النفس البشرية غاص فيقول لك ده تدين مزيف ليه لأن تدين بسبب حاجة من الحاجات فإحنا بنقول إن الورطات التي يقع فيها الناس هي التي تغريهم بأن يتجهوا إلى هذا الطريق اللاحب الطويل المستقيم يبقى أبو سفيان أبو هرقل رجل عاقل يسأل عن الأتباع ليه الأتباع هم الحاشية هو أنت فاكر يعني مثلا يعني لما يكون إنسان وحيد هو إيه اللي يملكه هذا الإنسان الوحيد يا رب يكون أذكى واحد في الدنيا وأقوى واحد في الدنيا النمل لو تجمع على أسد لأكلوه هو أي طاغوت في الدنيا ما ايه اللي معاه يعني عشان قاطم رقبة الناس كلها مين اللي خلاه يقف كده مش اللي حواليه هم اللي سندوه وهم الآلات الضاربة والمعاقبة هو ايه في الاخر هرجع اليه الفرد بني ادم واحد ما هنشوف مثلا واحد صدام حسين صدام حسين ده رجل طاغوت ما رأى العصر الحاضر رجلا مثل هذا المخلوق وأذله الله عز وجل ده هذا الرجل كان يتحرك على الأرض كأنه إله شوف 12 سنة من الحصار والناس يموتون والأطفال لا يجدون الألبان عياله الاثنين الذين قتلهم الله عز وجل ولد عنده ستة مليار دولار في بلد فيها مجاعة ستة مليار دولار والولد الثاني كان عنده ألف سيارة عنده قصر على عدة أفدنة كتير كده وعامل الدور البدروم بتاع القصر جراش عنده ألف سيارة اللي بيحكي الكلام ده الطبيب الخاص لصدام حسين نزل كتاب اسمه كنت طبيبا لصدام ألف سيارة يقول لك كان يعني يدخل أي سيارة في الدنيا كان يعني زي ما يكون واحد مثلا داخل محل زي حالاتنا كده وعايز يجيب ايه شوكولاته كده وبتاع من امه ربع جنيه عايز يسكت العيال وبتاع يقول له العلبه دي بكام؟ يقول له العلبه دي ب 3 جنيه ونص يقول له هات لي علبه سلام على علبة كده يعني كأنه يعني دفع 10000 جنيه ولا بتاع ها أو كان عامل زي اللي بيدخل شوكولاتة هات لي علبة ده يروح سيارة مثلا مرسيدس شبح مرسيدس بنز مثلا بتاع فولكس فاجن ضفدعة مش عارفين الكلام يقول هات لي 20 واحدة من دي خلاص 1000 سيارة عمل عاملة كده يعني ضرب واحد السفراج بتاع أبوه راجل نصراني وبعدين عامل فرح لابنه وعامل زيطه وزنبليطه والواد سكران طينه ابن صدام حسين فتبع سمع ايه الزمامير والبتاع مش عارف ايه اللي عامل اللي عامل دوشه والبتاع ده قال له ده فلان الفلان قال يلا بينا عليه وقام واخد البتاعه بتاعته واخد النبوت ورايح له قال له صف الموسيقى دي دلوقتي طبعا ده راجل سفراجي بقى له 35 سنه مع صدام حسين يعني الراجل بقى واصل برضه هو كمان فيعني حب يعارض كده قال له لا مش طفيها بتاع ام مديله واحده على دماغه فخر صريعا لليدين وللفم تمام مات فيه في الضربه دي هو الولد عرف ان هو مات قال لك ابويا بس هيزعل عليا وهيشخط فيا ها فقبل ما يشخط فيا اهرب طبعا وصلوا ان ايه ان مين ده قتل وخبطوا وبتاع والكلام عايز يعاقب الولد تعرف يقول لهم ايه روحوا احرقوا له العربيات بتاعته العربية اللي و... اللي ورثتها عن ابوه احرقوا العربية بتاعته قاموا رايحين مولعين في الجراج ألف سيارة يركبهم ازاي امتى الولد ده يركبهم ازاي يعني مش فاهم يعني قال كده المهم راحوا الواد من اللي في المخبأ بتاع قال له الحق الجراج بيتحرق على ما راح جاب المطاف وبتاع كان فاضل له 300 سياره يا ولدان فقط خلاص اللي فاضلين له بقى الله يعينه بقى يعيش حياته بقى على قده شوف 6 مليار دولار 6000 مليون دولار في بلد 12 سنه مجاعه آه. مين اللي مين اللي وطد اركان هذا البني ادم وخليه 35 سنه قاعد يفعل هذه الافاعيل مش الجوع اللي حواليه مش هم الملأ المنتفعون هم المنتفعون اللي عملوا كده فشوف بقى أتباع الأنبياء يبقى ضعاف ويزيدوا ويغلبوا مع إن الأسباب مش معاه الأسباب ال- كده ال- العادية السلاح والقوة والقرار والبتاع ده كل ده مش معاه فيقوم هرقل بقى يقول لما يقول له أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم قال له لا ضعفاؤه يزيدون يعني ينقصون قال لك يزيدون هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه يعني تزعله عمل حد تجلده قال لك الدين حرمته حد بيسيب دينه ويمشي قال له لا تعال تعلق ال- على ال- على ال- الحته الاخيره دي قال ايه قال كذلك الايمان حين تخالط بشاشته القلوب وانت عارف لما قال له يزيدون ام ينقصون قال له يزيدون علق وقال ايه قال كذلك امر الايمان حتى يتم حتى يتم انت راجل لسه مسلم جديد خلاص او مسلم بس بتلتزم جديد بتبص تلاقيك ايه بتبتدي كل ما تعرف نص تنفذه لما تنظر للقدوة بتاعك وتلاقيه مستقيم ورجليه على الصراط ولا يناقض القول الفعل والكلام ده يقوى في قلبك صدق هذا الإنسان يبتدي بقى الإيمان يزيد شوية شوية كده يزيد لحد ما يتم خالص في النهاية يعني كل انت ما بترتقي كل انت ما بترتقي في النظر والالتزام كل ما الإيمان بيزيد معاك زي مثلا عبد الله بن وهب يا راجل حال حب يأدب نفسه عبد الله بن وهب ده كان إماما كبيرا إمام المصريين ويعني تلميذ الليث وتلميذ مالك حب يأدب نفسه وهو عالم كبير كده وعارف نفسه فبيترقى بها قال نذرت أنني كلما اغتبت إنسانا أصوم يوم قال فكنت أغتاب وأصوم ما أصوم دي سهلة عليه ده راجل بيصوم اثنين وخميس وصوم يوم ويوم مش عارف إيه بتاع مفيش مانع يقول كلمتين ما هو صايم صايم تحصيل حاصل يعني بس كل المسألة إنه عملها نذر نذر يعني بقى فرض عليه كان الأول ممكن يصوم تطوع لا دلوقتي ما عادش إيه بكيفه لازم يصوم غصب عنه طالما نذر تمام لكن واخد على الصيام وشوف صريح إزاي يقول ايه نذرت انني كلما اغتبت انسانا اصوم يوم فكنت اغتاب واصوم فما نفعتش المسألة دي قال فنذرت أنني كلما اغتبت إنسانا أتصدق بدرهم فمن حبي للدراهم تركت الغيب أنا يقعد يتكلم هيفلس يدفع في ال- في النهار قد كده شوف إمام يقال هذا الكلام وهو إمام مش لسه صغير اه لان الانسان انت عارف الايمان بيزيد وينقص ممكن تبقى ماشي ايمانك عالي عالي وفجاه تحصل مصيبه تحصل حاجه بتاع تقوم نازل الارض خلاص عايز ايمانك يرتقي مره ثانيه يبتدي الانسان يمشي مع نفسه بالطريقه دي زي ابن جريج مثلا ابن جريج بعد ذلك ابن عبد العزيز احد الائمه برضه من اقران مالك و... ومن مشايخ ابن وهب او من طبقه مشايخه يعني قال طلبنا هذا العلم لغير الله علم الحديث طلبه لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له إزاي يعني يعني أنت وأنت مثلا صغير كده ابتديت تتعلم بقى تحفظ القرآن وتتعلم وتحفظ بقى في الصحيحين والبتاع والكلام ده لو قلت لك من جواك كده نفسك تبقى ايه تقول لي نفسي ابقى زي احمد بن حنبل نفسي ابقى زي البخاري طالما انك زي البخاري وزي احمد بن حنبل ما هي دي مش نيه خالص المفروض تبقى لله بس هو لانه قليل العلم بسبب انه صغير ولسه ما اتعلمش عقد النيه ولا ازاي يعقد النيه ولا عندوش أدلة كثيرة ممكن يستحضرها كده ويستطعمها و... وترفع من إيمانه بدأ القصة بأنه عايز يبقى زي الإمام البخاري وبعدين بدأ يذاكر ويذاكر ويعرف أدلة ويلتزم بالأدلة ومش عارف ايه الكلام ده بدأ الإيمان يزيد عنده يزيد عنده لحد ما أرجعه هذا العلم إلى الله وخلاه يعدل نيته أدي معنى طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له فده بقول لك يزيدون أم ينقصون قال له زي ما هم بيزيدوا كذلك الإيمان يبتدي من الصفر ويبتدي يزيد الإيمان حتى يتم أمره معه هل يرتد أحد منهم سخطة لدين إلا لا يرتد أحد منهم سخطة لدين بعد أن يدخل فيه أقيم عليه الحد لا يرتد وقع في مصيبة لا يرتد يعني شوف كعب بن مالك اللي الذي كان ملكا قبل ان يسلم فلما اسلم وحصلت قصه غزوه تبوك والمسلمين ايه هجروه بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمشي في الاسواق حد يكلمه مفيش حد يكلمه حد يرد عليه السلام مفيش حد يرد عليه السلام وكما قال الله عز وجل وضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم خلاص ما عادش مستحمل نفسه يروح لابي قتاده ابن عمه يدور عليه يلاقيه قافل الباب البستان بالترباس طب عايز اشوف عايز اكلمه يتسلق الجدار يلاقي ابو قتاده قاعد السلام عليك يا ابا قتاده قال والله ما رد علي السلام سمع مبتدئ ما رد علي السلام يا ابا قتاده اما تعلم اني احب الله ورسوله قال له الله اعلم قال ففاضت عيناي وتسورت الجدار تسورت يعني نزلت ما هو تسور من كلمات الأضداد تسور بمعنى تسلق وتسور بمعنى نزل يعني زي ما فضل طالع طالع لفوق قام نازل برضه لتحت كده اهو ده معنى التسور يعني خلاص في المحنة دي وهو بقى يعني خلاص على الآخر يصله كتاب من ملك غسان صاحب بصرة اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم بعت له الكتاب عشان يوديه لهرقل الكتاب اللي هو اسلم تسلم الحديث اللي احنا بنشرحه يعني ملك غسان أن بعثت رسالة قال إنا بلغنا أن صاحبك جفاك وقلاك ولم يجعلك الله بدار هوان مش أنت اللي تتهان و... ويركنك على جنب ويقول ما تكلمهوش أنت كنت راجل مالك طول عمرك فالحق بنا نواسك تعال تعال عندي وأنا أكرمك لأن أنا عارف قدرك في بعض الروايات قال طمع فينا الكفرة يعني وصل الهوان انه فاكر ان انا ممكن ارجع عن ديني قال وهذا ايضا من البلاء وراح للفرن وولع فيه هو ده النهارده مثلا من المشاكل برضه اللي الواحد يعرفها والكلام واحد جاي ملتزم جديد وبتاع ومش عارف ايه وعنده قرشين عايز يشغلهم اداهم لواحد يشغلهم اخ يعني تمام الاخ ده ما التجاره ضربت لتحت خسر عايز فلوس طب يا عم المكسب والخساره قال له لا انا ما بديكش فلوس على مكسب وخساره انا مديك فلوس على اساس اكسب ما كسبتش يبقى ترجعني راس المال طبعا نحاول نفهمه والبتاع مش عارف ايه مش قادر اقول له لان هو مخالف فوجئت بيه بعد اسبوع ما قابلني حالق ده ليه قال لي خلاص الواحد طلع من هدومه أه خد من ده مثلا كتير وده بقى لا اتعلق ولا اتنفخ ولا اتشعلق ولا حد عمل في حاجه ده يعني يا دوبك خساره كده وبتاع اول حاجه يوم حلق دانه على طول ساخط هو كنت لما ربيت ده انا كنت مربيها لي اعفيتها لي شوف كعب بن مالك ادي الفرق فرق الرهيب ناس فوق في السماء وناس في مسابح الاسماك زي ما بقول ناس يمشون في مدارات الافلاك وناس تانيين يعومون مع الاسماك واحد تحت واحد فوق ده انتصروا علشان لا مثل هؤلاء لا يغلبوا مطلقا مش مثلا اقيم عليه حد يقوم سايب الاسلام خالص مثلا لا يرتد احد من هؤلاء سخطة لدينه اكبر من اكبر العوامل بعد توفيق الله عز وجل الثبات على الامر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي يعيش معاه لا يستطيع أن يخالف اللي يعيش معاه ليه لأنه متقلل الصحابة كان فيهم أغنياء بياكلوا ضاني وبتاع والكلام ده وهو ما عندوش مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي ولما جاء رجل فقال يا رسول الله إني مجهود فقام واخده ذهب إلى بيوت نساء يطوف عليها بيت بيت عندكم أكل يقولون لا والله يا رسول الله ما عندنا إلا الماء الماء فقط في بيت النبوة مش غير المية بس فيقول من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله وقام واخد الضيف وراح لمراته عندك حاجة قالت له لا مفيش غير اكل العيال الصغيرين قال لها علليهم طبطبي عليهم خلوهم يناموا وجهزي الاكل واول ما تجيب الاكل اطفئي السراج فقامت للسراج كانها تصلحه فاطفاته مش هتقوم رايحه جنبه وتعمل كده هيقول انت ليه عملت كده ما كل حاجه بتبقى كويسه لازم تبقى معدوله قامت يعني بتعمله كده قامت قلباه وبتاع قامت طفياه يبقى الراجل مش واقع في قلبه حاجه خلاص يبقى الراجل ايه كانهم ايه عمالين ياكلوا واكل الضيف وشبع يوم تاني يوم الرسول عليه الصلاه والسلام يقول للصحابي ده لقد عجب الله من صنيعكما بضيفيكما فشوف لم اهي دي حاجه بسيطه اهي تاكل الضيف اكل العيال وتطفئ السراج ويعملوا نفسهم بياكلوا عجب الملك مالك الملوك عجب من صنيع هؤلاء كان البيوت فقير وكان الغني عندهم بياكل ويشرب مفيش مشاكل يبقى الذي يثبت الجماهير على اي حال القدوه الاسوه انا بقول اللي احنا محتاجينه فعلا رجال الاسلام رجال العلم رجال الدين هم دول المفروض يبقوا هم القدوة يعني مثلا جريدة النبأ دي هذه الجريدة أنا مش فاهم طلقينها علينا زي الكلب السعران ليه يجي من ال... في, في, في الصفحة الأولى عضو في مجمع البحوث الإسلامية يقول الزنا حلال الخمر حلال وأي واحد عايز يزني أنا أفتح له بيتي عشان يزني في أمان ها ويقول انا لا اصلي انا مش هقول لمجمع البحوث الاسلاميه انت ليه بتعمل كده لان ممكن يكون كاذب ممكن يكون معاه عضو شرفي انت عارف الدكتوراه الفخريه والشرفيه والكلام ده ماليه الدنيا النهارده تقدر تاخد كارنيه من اي حته واخد بالك ازاي لكن هل يجوز ان انا انسب هذا البني ادم الذي يقول كفرا صريحا لا يلتبس حتى على العميان ممكن انشر الكلام ده وانسبه لمجمع البحوث الاسلاميه عشان الناس تزداد لهذا المجمع احتقارا لمصلحه مين مش فاهم لمصلحه مين يفضلوا يطينوا في المجمع ويبينوا للناس انه مجمع بيحتوي على ناس زي دول واحد لما يقول الزنا حلال وانا لو واحد عايز يزني بواحد انا افتح له بيتي وهاف كينج وشينج وبرنجي على الباب عشان ياخد راحته ويقول انا لا اصلي طبعا واضح انه كافر بالله العظيم تمام كده حتى لو سلمنا جدلا ان عضو ينفع الكلام ده يطلع على صفحات الجرايد عشان الناس تقولوا ادي مجمع البحوث الاسلاميه يعني احنا عمال نعدل في الصوره ونحاول نعدل فيها والكلام ده تطلع الجرايد تعمل هذا الكلام لمصلحه من هذا الناس كل يوم بتحتقر المشايخ يقول لك الناس دول ناس منافقين ولا يرجون الله عشان كده يقولوا الفتوى ما تتسمعش يقولوا الكلام ما يتسمعش فاحنا لابد من ترسيخ معنى القدوة عند الجماهير والمسألة فيما يتعلق بالدين ما فيهاش لعب ينبغي أن يعاقب الصحفي الذي نشر هذا الكلام ينبغي أن يعاقب وأي بني آدم ينشر مثل هذا الكلام ينبغي أن يعاقب صيانة لجناب الدين انتوا طبعا عارفين ان النبأ دي عملت حاجة قبل كده قامت نشرة خبر القس النصراني اتقفل واتسحب ترخيصها ومات صاحبها في المعتقل اللي هو يقول لك فلان الفلاني شهيد الكلمة جايبين صورته على الجرنان النبأ على طول على الشمال يقول لك شهيد الكلمة اهو ده جاب خبر عن نص عن راجل قسيس قامت الدنيا ما عادتش واتسحب ترخيص الجرنان واتسجن صاحبه لحد ما مات في السجن طب انا عايز اعرف هيعملوا ايه في النبأ دي تاني بعد ما نشروا هذه الفضيحة وقللوا من هيبة المشايخ وهيبة مجمع البحوث الإسلامية هل ممكن يسحبوها برضه ويقفلوها ويحطوا الولد في السجن لحد ما يموت؟ إنا لمنتظرون يبقى النهارده أنا لما عايز أعمل أي إصلاح لابد إن أنا أعلن من قيمة الذين يحملون الوحي يا رجال الدين يا ملح البلد من يصلح الملح إذا الملح فسد فهم الملح أقل شيء منهم يصلح الشيء الكثير عشان كده يا إخواننا لما بيقول بيرد عليه بيقول له هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه قال لا قال كذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لما الإيمان يدخل على القلب ويتخلله ويصير الإيمان تاما لا يرتد المرء عن دينه أبدا إنما يرتد عن دينه من يسير على شفا جرف نهار وللبحث صلة إن شاء الله عز وجل في الجمعة القادمة أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم